قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات من والسابقون الأولون مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين دول اللي كانوا في مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة والأنصار الأنصار دول اللي كانوا في المدينة المنورة اللي هم أهم قبيلتين قبيلتين أوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الأنصار مصداقا لقول ربنا في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي في أواخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين دول اللي جم من مكة راحوا المدينة والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لغزو التبوك في شهر رجب سنة 9 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ولذلك الله يقول هنا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين دول بتوع اللي هم في مكة وراحوا المدينة والأنصار اللي هم المدينة المنورة من هذا المنطلق بنتكلم بقى عن الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم دي الحلقة الثانية بنتكلم فيها عن سيدنا أبو بكر الصديق تحدثنا عن سيدنا أبو بكر الصديق كمقدمة يعني وهي اسمه وكنيته رضي الله عنه وأرضاه أه نكمل النهاردة إن شاء الله فبنقول إن سيدنا أبو بكر الصديق ولد سنة 573 ميلادية بعد عام الفيل بثلاث سنين أه هو طبعا يعني بسرعة ما كانش فيه سنوات نأرخ بيها هو اللي عمل دي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جمع الصحابة وقال عايزين سنة نسميها سنة واحد عشان نبتدي نحسب عليها وقعد يقول لي طب ما كان بيحسبوا ازاي كان بيحسبوا طبعا الايام موجودة يعني مثلا ايه ولد النبي صلى الله عليه وسلم ها يوم الايام كان موجود يوم الاثنين ها التاريخ 12 اهو موجود الشهر ربيع الاول اه سنة مفيش سنة بقى مفيش سنوات امال كان ايه كان احداث ازاي يعني يقول لك مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل او مثلا سيدنا ابو بكر اهو بيقول لك بعد عام الفيل بثلاث سنين ايه الفيل ده اللي هو حادثه الفيل عارفينه ابرهه الاشرم عندما جاء راكب فيل اسمه محمود وعايز يهد الكعبه ويخلي الناس يجوا عند الكنيسه اللي هو عملها في اليمن فاهلكه الله تبارك وتعالى مصداقا لقول ربنا في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم كانوا عايزين ينقلوا الحج يعني عندك في التضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل شوف كلمة أرسل والله إحنا لو أمة بتفهم إن اللي يملك الجو يملك المعركة النهاردة المعركة كلها إيه؟ معركة جوية من فوق طيران بيضرب وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم شوف ترميهم أي من فوق لتحت ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول في السنة دي اتولد النبي عليه الصلاة والسلام وهو شوف مثلا سيدنا ابو بكر الصديق يقول لك بعد الع... بعد عام الفيل بثلاث سنين وفلان اتجوز فلان امتى ده قبل عام الفيل بسنتين واحد هيقول لي طب هم هيفضلوا قاعدين شغالين على الفيل كده لا بتحدث بتحدث احداث غير الفيل يعني مثلا تيجي حريقه جامده جدا جدا يسيبوا الفيل بقى خلاص ونمسك فين في سنه الحريقه آه يجي فيضان نمسك في سنه الفيضان سبحان الله الكلام ده كان موجود ويمكن ما زال والله طب ما احنا حتى الان بنأرخ بالاحداث لما اسلم سيدنا ابو بكر الصديق سبحان الله العظيم كان معاه أربعين ألف درهم تخيل أربعين ألف درهم وأول ما أسلم على طول أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم لينفقها في سبيل الله تبارك وتعالى حق أن ينزل فيه قول الله تبارك وتعالى سورة الليل وسيجنب فأنذرتكم نارا تلظى والعياذ بالله لا يصلاها صلى النار يعني دخل النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى اللي بيتقي الله اللي هو سيدنا أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى فيقال إن الآيات دي نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق لما أنفق الأربعين ألف درهم في سبيل الله فور إسلامه على طول عندنا قاعدة في القرآن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب عموم اللفظ يعني هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وكل من يسلك مسلك سيدنا أبو بكر الصديق عشان ما تبقاش بتاعته بس يعني لا كل اللي يعمل زي سيدنا أبو بكر الصديق تنطبق عليه الآية الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى دلوقتي هنشوف أزواج سيدنا أبو بكر الصديق وأولاده أزواج سيدنا أبو بكر الصديق وأولاده سيدنا أبو بكر الصديق اتجوز أربعة اتنين في الجاهلية واتنين في الإسلام تزوج أربعة اتنين في الجاهلية واتنين لما بقى مسلم فتزوج أربعة وبالمناسبة احنا اسلامنا الحمد لله امر التعدد انا عارف كله هيصل التلفزيون امر التعدد ده مباح مباح شيء مباح زي اكل الفسيخ اكل اللحمة اكل الجمبري اكل الاستاكوزا الكلاماري ده مباح اكله او ماكلوش انا حر اه لكن اذا عدد الانسان الزوجات ما نسألوش ليه رقم واحد مفيش حاجة اسمها ليه انت مالك انت هو انا مطالب مني اقعد افضح في مراتي ولا افضح في نفسي ولا افضح في اللي متجوزها لا يسأل الرجل لما عدد لكن اللي مطلوب منه العدل بين الزوجات وإلا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل الله عز وجل يقول في سورة النساء آه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم تعدلوا في إيه؟ تعدلوا في الإنفاق لكن الحب لا قطعا قطعا بيحب أكثر واحدة يحب واحدة فيهم أكثر من من الباقيين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لله اللهم إن هذا قسمي قسمي فيما أملك بدي دي زي دي بعمل دي زي دي فلا تؤاخذني يعني فلا تحاسبني فيما تملك ولا أملك اللي هو قلبي ما تحاسبنيش يا ربي عن, عن الحب اللي في قلبي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب ستنا عائشة أكتر حتى سئل من أحب النساء لك يا رسول الله قال عائشة قيل من النساء يعني قيل ومن الرجال قال أبوها أبوها سيدنا أبو بكر الصديق إذا ممكن الإنسان يحب واحدة طبعا أكتر مش مشكلة ربنا مش هيحاسبني على الإيه على الحب اللي في قلبي لأن الله يقول في سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة بعض النساء فاهم الآية دي غلط بعض النساء فاهمين الآية غلط يقول لك شوف ما دام ربنا بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بقى خلاص ما تتجوزش لا العدل في الحب مش هتقدر عليه لكن عدل الإنفاق أقدر عليه وطبعا ده ابتلاء من الله تبارك وتعالى لانه مش موضوعي بس كويس ان انا اقوله ان الله خلق المرأة وفيها الغيرة ستنا عائشة بتقول ما غرت من النساء ما غرت من خديجة ولم أرها ما غرت من النساء ما غرت من خديجة ولم أرها طبيعة المرأة فيها الغيرة ولذلك الابتلاءات والامتحانات بتبقى بالطبائع بالطبيعة بتاعتنا يعني ربنا خلق المرأة فيها الغيرة اه يوم يختبرها في الغيرة هتقبل حكم الله ولا لا قولي ما اتمناش ان جوزي يتجوز عليا ما اتمناهاش اه لكن لو اتجوز مش بقى اللي يجوزه يطلقني ايه ده ايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة او نطلع قوانين ضد الشرع والعياذ بالله ولازم قال الزوجة الاولانية توافق وتكتب له اقرارية والا مش ايه ايه هنهجر في دين الله لا اللي عاجبه دين ربنا عاجبه ياخده كده مش عاجبه هو حر ما يطلعش دين جديد اسمه الاسلام هيبقى دينه هو مش دين الله ان الدين عند الله الإس- عند الله الاسلام دين الله اه احنا بنختبر في شهر رمضان بالصيام والصيام بيتعبنا جدا خصوصا في الحر وبنبقوا جعانين وبنبقوا عطشانين لكن هنصوم ولا لا ها هنصوم الله كذلك انت متجوزه وجوزك عايز يتجوز عليك بشرط زي ما قلنا العدل بين الزوجات خلاص مش اي مشكله مش لا ازاي ايه اللي ازاي كتب عليكم القتال وهو كره لكم سوره البقره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو يعني لازم ربنا يبتليك بمرض ولا بعاهه ولا بمصيبه ربنا يعافيك يا رب عشان تقولي له خلاص روح اتجوز لا مين قال كده كان سيدنا ابو بكر الصديق أهو، متجوز اربعه اثنين في الجاهليه واثنين في الاسلام اللي متجوزها في ال- الجاهلية آه، ستنا قتيلة بنت عبد العزة قتيلة بنت عبد العزة قتيلة دي ولدت اتنين ولدت له اتنين سيدنا ع- آه، عبد الله وأسماء عبد الله وأسماء وبعدين اتجوز تاني في الجاهلية أم رومان بنت عامر أم, أم رومان بنت عامر خلفت عبد الرحمن وعائشة عائشة بقى دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إذا عائشة أخت أسماء بس من أبوها مش من الأم لأن قتيلة بنت عبد العزة أدي خلفت له عبد الله وأسماء وأسماء دي ذات النط- النطاقين لأن النبي لما هاجر عليه الصلاة والسلام هي جابت النطاقين بتوعها شقته شقة الثمار بتاعها وبقت إيه عشان تحط الأكل على الدابة فسميت ذات النطاقين وتزوج سيدنا أبو بكر الصديق في الإسلام اثنين ستنا أسماء بنت عميس آه، ودي كان متجوزة سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو عقيل ابن أبي طالب وأخ- وأخو علي ابن أبي طالب وأختهم فاختة بنت أبي طالب آه، كان متزوجة سيدنا جعفر زي ما قلنا فلما قتل سيدنا جعفر واستشهد في آه، غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق فحملت في محمد ابن أبي بكر الصديق ده كان ابنه آه، سبحان الله ثم مات لما مات سيدنا أبو بكر الصديق تزوجها سيدنا علي ابن أبي طالب ال- الثانية اللي هي حبيبة بنت خارجة ابن زيد دي الزوجة الثانية في الإسلام بعد ستنا أسماء بنت عميس و آه، ولدت آه، بنت اسمها ام كلثوم حتى اللي سميتها ام كلثوم ستنا عائشه سميتها ام كلثوم دي اللي تزوجها سيدنا طلحه بن عبيد الله فولدت له زكريا الامر الثاني اللي هو الصفات التي ميزته عن غيره في الجاهليه كان سيدنا ابو بكر الصديق له صفات تميز بها وميزته عن غيره في الجاهليه نمره واحد أنه لم يشرب الخمر قط لم يشرب سيدنا أبو بكر الصديق الخمر قط آه، طبعا دي ميزة برضه ليه هي الخمر ما كانتش محرمة لأنه ما كانش في دين احنا بنتكلم في الجاهلية دلوقتي بنقول في الجاهلية يعني قبل الإسلام لكن كان آه، الأمر مستهجن يعني ال ال الإنسان يترفع عن هذا الأمر لأن اللي بيشرب خمرة بيسكر فدماغه بتروح بيبتدي يقول كلام غلط بيعمل أعمال غلط أفكار غلط كلام زي كده يعني ولذلك سبحان الله شوف الإنسان مميز عن الحيوان بإيه؟ بالعقل ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء في الأواخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا طب لما عراء الله كرمني عن الحيوان والحشرات بعقلي أم أنا أذهب العقل طب لما بأذهب عقلي ببقى زي الحيوانات وزي الحشرات ولذلك فعلا سبحان الله تلاقي واحد مثلا والعياذ بالله سكر دماغه عقله راح منه ممكن يزني في أخته يزني في أمه آه، في المحارم عنده ما هوش مش واعي يعني آه، ولذلك حرم الله عز وجل الخمر سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا إنما قصر حصر إنما الخمر ما خمر العقل يعني اللي بيغطي العقل حتى كلمة خمر شوف خمر من خمر في اللغة العربية خمر في اللغة العربية يعني غطى دار ستر اللي جاية منها خمار المرأة وليضربن بخمرهن على جيوبهن سبعة فتحة الديكولتيه السبعة اللي بتظهر فتحة السد فربنا بيقول وليضربن بخمرهن خمر جمع خمار والخمار ما غطى الرأس والصدر فلما الإنسان ياخد شيء يغطي عقله يبقى كأنه مسكر يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر ما خمر العقل والميسر القمار والأنصار ما ذبح على النصب والأزلام ثلاث آه، أقلام زي دي كده واحد مكتوب عليه افعل والتاني مكتوب عليه لا تفعل والتالت مكتوب عليه لا شيء لا شيء يعني اعمل تاني فهو بيمسك الثلاث أزلام أنا مثلا عايز أسافر بكرة آه يقول لك شوف الآلهة بتقول موافقة ولا لا يقوم ياخد الثلاث أزلام ويعملهم كده وبعدين الرحمن يديله على أي واحدة كده ومش شايف اقرأ ها افعل يعني الآلهة بتقول لك سافر أو لو طلع لا تفعل الآلهة بتقول لك ما تسافرش أمال لو طلع لا شيء الآلهة بتقول لك عيد تاني لأن الآلهة لسه بتشاور نفسها وهتديك القرار الأخير يعني فيقوم إيه يرمي وبعدين يروح مطلع يشوف افعل أو لا تفعل أو لا شيء فلم يشرب سيدنا أبو بكر الصديق الخمر في الجاهلية دي تعتبر من الايه من الاشياء اللي ميزته يعني له مميزات في الجاهليه اثنين لم يسجد سيدنا ابو بكر الصديق لصنم قط ابدا ابدا قبل الاسلام الكلام ده شوف فطرته الطيبه رضي الله عنه وارضاه لم يسجد لصنم قط غيره كان بيسجد يعني سيدنا عمر كان بيسجد للاصنام ده سيدنا عمر كان حتى عامل صنم من عجوه وكان لما يجوع ياكله هم كانوا كده حتى منهم واحد اسلم برضه لما قال لك الله بيقعد صنم واقف قدامه ومش عارف ايه وبعدين ايه غفل شويه كده فلقى كلب بيتبول عليه آه، ده ده اله مش عارف يدافع عن نفسه في كلب بيتبول عليه ايه المخ بتاعنا التعبان ده بس قبل ما انسى لان كتير من الناس فاهمين الحته دي غلط هي الاصنام دي كانت ترمز لايه الاصنام يعني سوره النجم افرايتم اللات والعزى دي اسماء ومناه الثالثة الأخرى هات سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ها، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا دي أسماء أصنام الأصنام دي كانت ترمز لإيه؟ كانت ترمز لأناس صالحين يعني اللاب ده كان رجل طيب عليه رحمة الله حديث البخاري كان يلت السويق للحجيج لما يجوا حجاج بيت الله يقوم على خدمتهم ويقدم لهم الأكل ويقدم لهم المية فلما مات جزعوا عليه قال يا إلا الراجل الطيب يموت يا عايزين نفتكر ونفتكر أعماله الصالحة ونتخذه قدوة كده على مر الزمن مم. طب نعمل له صنم آه عملوا له صنم مم. آه لا مم. الله يرحمه مم. مع مرور الأيام بقى لله يا لات لك علي أعمل كذا نظر لغير الله يجي قدام اللات ويذبحوا ذبح لغير الله الله يقول فصلي لربك وانحر لربك وانحر لا بيذبحوا قدام الله اوه اللات بيشفي اه روح اتمسح في اللات وخد البركه امم آه، لا والله ده انا عندي آه، مراتزم في ظهري اروح حك ظهرك في اللات اللات يشفيك على طول لا والله ما بخلفش روحي طوفي سبع اشواط عند اللات تطلعي حامل ازاي دي سبحان الله في ناس عندها كبلاء زي اللي في ليله الدخله عايزه تفرح جوزها قالت له الحمد لله انا حامل المهم فدي مصائب والله انهم بداوا يعبدوا اللات عبد اللات من دون الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إذ مش مظبوطة القسمة دي تقول ربنا كذا وكذا أه؟ وهكذا لكن سيدنا أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم قط لصنم قط حتى بالجاهلية يبقى نمرة واحد لم يشرب خمر اثنين لم يسجد لصنم قط ثلاثة كان سيدنا أبو بكر الصديق من كرمه وفضله جزاه الله كل خير حتى في الجاهلية قبل الإسلام يشارك في دفع الديات والغرامات اللي كانت بتحصل بين الع... القبائل بينها وبين بعض ازاي يعني مثلا واحد قتل واحد قتل خطأ مثلا ده له دية الدية 100 جمل طب ال 100 جمل هجيب منين انا قتلت واحد خطأ ها هجيب منين ال 100 جمل دول يبقى القبيلة الثانية مش هترضى وهيبتدوا بقى فيها طار ودول هيضربوا في دول ودول هيضربوا في دول لازم حد يخش يصالح طيب انتوا ديتكم ايه 100 جمل اه طيب انت يا ابن الحلال معاك كام تدفع والله معيشة اللي قد كده فكان سيدنا ابو بكر الصديق يشارك في دفع الديات من عنده من جيبه الخاص لان هو كان تاجر كان تاجر كبير ما شاء الله عليه فكان يساهم في دفع الديات علشان يصالح بين القبائل ولا تقع في بعض الامر الاخير كان له صداقة كبيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمة سيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ورضوا عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته